بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في الحديث عن الضالين نعوذ بالله من الضلال والضالين وذكرنا أن من صفات هؤلاء الضالين أول صفة الإعراض عن معرفة الحق وتجاهل الحق وهذه مأساة خطيرة ثانيا الغلو في الصالحين وذكرنا هنالك أنه ينبغي أن يكون كل إنسان كل بشر له حجم وله وضع له مكان زي الخريطة اللي قلنا يبقى في حجمه الصحيح في مكانه الصحيح كده تتحل المشاكل ما يبقاش فيه غلو يبقى سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي فين فين بالنسبة لك حجمه قد ايه ومكانه فين ما تصلي عليه بالنسبة لنفسك وبعدين حجمه قد ايه ومكانه فين بالنسبة لربنا وصلت يبقى اما اجي اتكلم عن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي أنا هو أحب إلي من نفسي مش أنا كمحمد حسين بقول بدعي يعني بفتخر أنه أنا بحبه أكتر من نفسي لا ده الفرض الواجب على كل مسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين يعني الكلام ده مش بنتباهى بيه ده أنا بحب النبي أكتر من نفسي لا ده الفرض ده شرط صحة الإيمان طب إذا جينا نتكلم عن النبي حب النبي وحب ربنا يبقى حب النبي بالنسبة لحب ربنا ايه فرع الأصل حب ربنا لا يحب لذاته إلا الله وبعدين بنحب النبي ليه لأن الله أمرنا بذلك فبنحب النبي لله ونطيع النبي ليه لله بنطيع النبي لله وبنتابع النبي لله وبنوقر النبي لله مش لشخصه وإن كان شخص النبي ما تصلي عليه اللي يعرفوا يحبوا إلا إنها عبادة عشان تبقى عبادة يبقى لازم تحبه لله مش لنفسك وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم مش لنفسك لأن في ناس كتير معجبين بيه ولذلك بتلاقي بعض الناس يفرح باللي بيقول إيه العظماء مئة عظمهم محمد غلط ما يفرحنيش الكلام ده ما يفرحنيش ليه لأن هو اللي بيتكلم ان العظماء مئة عظمهم محمد بيتكلم على ان محمد ده بشر فبيقول لك محمد ده غير مظهر الجزيرة العربية في خلال 23 سنة ازاي ده ازاي ازاي قدر يغير الناس دي كلها ويغزو العالم والنهارده له اكتر اتباع لا لا لا ده الكلام ده غلط ده محمد مش محمد ده رسول الله عشان كده اللي بيبكي بيكتب عن عبقرية محمد العسكرية يبقى غلطان لان دي مش عبقرية محمد ده الوحي صليت عليه صلى الله عليه وسلم اللي يقعد يتباهى يقول شوف النبي عمل ازاي وخطط ازاي ده وحي وحي احنا بنحب النبي عشان ربنا كان بيحبه وبنطيع النبي عشان ربنا امرنا بذلك هي دي العباده فلذلك التوحيد الا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق حق النبي يقف عند حده ما يقربش من حق ربنا اللي بيحطه في القبلة كده الله ومحمد النصارى بيعبدوا ثلاثة والمسلمين بيعبدوا اثنين الله ومحمد غلط الله وبس محمد عبد الله ها ورسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم انا بقول الكلام ده لما نتكلم عن الله وعن النبي لكن لما نتكلم عن النبي والشيخ فلان يبقى النبي ايه لا ما في يبقى خلاص هو ده اللي بقول لك عليها الخريطة كل حاجة تبقى في حجمها الصحيح في مكانها الصحيح في مكانها الصحيح لأن بعض الناس مش عارف ليه دايما موضوع اللي كنت بقى عشان كنت مشغول بيه موضوع المشاكل الزوجية بنقول ان ال ال ال الاختلاف في التوقعات والفهم ان ال هي زوجتك كانت عايشة في بيت البيت ده فيه زوج وزوجة اللي هم ابوها وامها وقد يكون في زوجين تانيين بقى اختها وزوجها برضو او اخوها ومراته وشافت طريقة التعاملات مين اللي ماشي البيت ومين اللي بيتكلم ومين اللي له الرأي فواخدة الصورة دي ومنتقلة بيها فيكون ده سبب المشاكل ان عندها خلفية ان الوضع بيمشي وتفاجأ بيك انت شخصية تانية ما انت ربيت برضو فين في بيت في اب وام زوج وزوجة وشفت التعاملات مختلفة وفي اخواتك برضو بنات وصبيان او الجيران او المدرس بتاعك او من اختلطت بهم فكل واحد عنده افكار مختلفة اللي يضبط المسألة بقى ان يبقى هذه العلاقة دين بتيجي تقول اصل ابويا قال النبي قال اصل امي كانت بتعمل النبي عمل اتحلت المشكلة إذا حصل عندنا القدر الكافي من الاستسلام للشرع إن الدين هو اللي يقول وهو ده اللي بيقول عليه برضه هيجي في ترتيب الأولويات إيه موقع الدين في حياتنا أهمية الدين في حياتنا أهمية القرآن ذلك كنت اطلعت على بعض الكتب المترجمة كده في الموضوع ده موضوع الحياة الزوجية فيقول انشئ جو عاطفي في البيت انا بقول انشئ جو ايماني مشترك ايجابي في البيت جو ايه ايماني الجو الايماني هو ده اللي يمشي البيوت هو ده اللي يمشي البيوت وهو ده اللي يمنع المشاكل باعتقادك ويقينك أن قلب زوجتك وعقلها في يد الله وأن البركة من عند الله وأن الهداية من عند الله وأن العطايا والمنح من عند الله وأن البلاء من عند الله يقينك واعتقادك كده هو اللي يمشي الحياه نرجع تاني لموضوع الغلو في الصالحين ونقول ان لا تغلو في الصالحين لذلك حرم الشرع بناء القبور على المساجد لحماية جناب التوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما فعل وذكرت السيدة أم سلمة أنها لما كانت في الحبشة رأت كنيسة فيها تصاوير وذكرت من جمالها فقال صلى الله عليه وسلم وكان في مرض الموت قال أولئك كانوا إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة حماية جناب التوحيد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وفي رواية اللهم لا تجعل قبري عيدا ولولا ذاك لأبرز قبره تفتكر عيدا يعني ايه مولد مش في الأعياد لا تجعل قبري عيدا ما هو العيد معنى كلمة العيد في اللغة الذي يعود كل سنة فقال يا رب ما يتعمل لي مولد عشان كده في السعودية ما بتعملش مولد استجابة لإيه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا الرسول كان بيدعو الله ويستعيذ بالله أن يجعل له عيد لأن ده من أنواع الغلو الغلو اللي قاعد يقول مدد يا رسول الله اللي قاعد يقول أغيثنا أدركنا يا رسول الله اللي قاعد يقول احنا ملناش غيرك يا رسول الله اللي قاعد يقول كل الكلام ده شركيات لأن اللي يغيث ويدرك مين الله المدد منين من عند الله سبحانه وتعالى قول مدد يا رب أغيثنا أدركنا يا رب نمرة اتنين من حماية جناب التوحيد الاحتراز من الألفاظ التي توهم الشرك شوف سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما يجي له رجل يقول له ما شاء الله وشئت فالرسول يقول له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت ثم تفيد الترتيب مع التراخي لما يجي رجل للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق فيقول إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله ما تصلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لما حديث أصبح رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على إثر سماء الصبح استيقظ لصلاة الصبح وكانت الدنيا مطرت اثر سماء السماء في اللغة كل ما علاك فهو سماء يعني السقف ده بالنسبة لك اسمه سماء سماء يعني مطر الدنيا مطرت بالليل الرسول صحي الصبح الدنيا مطرت فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب ومن قال مصرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب اللي هيقول مطرنا برياح شمالية شرقية محملة بال شفت بقى كلام كلمة زول كده ممكن تغلط وتقول ماشي يا عم الشيخ اللي يرضي ربنا ويرضيك انا اعمله شرك فرقها كلمة ايه ثم اللي يرضي ربنا ثم يرضيك اللي يقول عليه ربنا ثم اللي تقول عليه انت انا توكلت على الله ثم عليك انا بستعين بالله ثم بيك أنا في حمى الله ثم في حماك أنا بستعين بالله ثم بستعين بيك كلمة بس إيه ثم عشان تفرق نفس الشيء تقول لولا الدكتور ده كان الواد مات شرك والدكتور اللي بيموت ما بيصحي لا مش لولا الدكتور لولا ايه ربنا سبب الدكتور ده ده لولا الشخص ده ما كنتش الاقي اكل النهارده شرك الفاظ كتير جدا بقى في حياتنا قد تخرج بغير قصد لكنها لا تجوز لكنها لا تجوز ولا تنبغي وانا شايف ان في اشرطة كتير وكتب كتير الفاظ تخالف العقيدة لكن معظمها تهريج وضحك محتاجين نتكى ونأكد اكتر على حقائق التوحيد دي يعني آه، فيش مو- المو- الشاهد احذر الغلو في الصالحين من الغلو في الصالحين ان فلان ده بركة دعاءه مستجاب مش عارف بيعمل ايه اللي بيقول عليه بيحصل ده كل ده غلو يؤدي الى الشرك عياذا بالله نعوذ بالله منه ثم آه، من صفات الضالين ايضا البدع والافتئات على الدين قال سبحانه وتعالى مخبرا عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها قلت لكم قبل كده يا جماعة إن دايما اللي بيقترح على ربنا سبحانه وتعالى وما بيرضاش بشرع ربنا ما بيقدرش يستمر في اللي هو اقترحه والأمر ده وقع في اليهود قالوا يا رب عايزين نعبدك فرغنا يوم لعبادتك ما نمدش ايدنا على الدنيا ابدا ففرض الله عليهم يوم السبت فخانوا الله في يوم السبت كذلك النصارى رهبانية ابتدعوه بعد رفع عيسى اضطهد النصارى ففرضوا على أنفسهم رهبانية لم يفرضها الله عليه في الدير والبيع اللي هي الأماكن اللي بيعبدوا ربنا فيها فما رعوها حق رعايتها ولما تسمع أخبارهم في هذه الأماكن تكتشف فعلا ما رعوها حق رعاية دعنا منهم احنا قلنا ما احناش بصدد الكلام عنهم ملناش علاقة بيهم احنا بنتكلم على انفسنا احنا انك انت تفرض على نفسك وبعدين ما تراعيش ربنا في اللي انت فرضته على نفسك تقول لو اشتغلت الشغلانة دي ان شاء الله انا هطلع من مرتبي كذا كل شهر وهي ما تطلعش عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لا خير في النذر لا خير في النذر إنما يستخرج به من البخيل اللي يقول وهو مريض إذا ربنا شفاني أنا هعمل كذا وكذا إذا ابني نجح أنا هعمل كذا وكذا إذا حصل كذا هذا النذر يستخرج به من البخيل فلا تنذر وإذا نذرت وجب عليك الوفاء إذا نذرت يجب عليك الوفاء وبالمرة في مسألة الغلو في الصالحين النذر للصالحين شرك فالنذر لله والذبح لا يكون إلا لله اللي بيتبع عجل للبدوي ولا خروف للحسين ولا جدي لأبو برواش ولا اللي مش عارف ايه لابو العباس المرسي ولا ابراهيم الدسوقي ولا الكلام ده هذا شرك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين النسك والذبح فالشاهد أن إياك أن تفتئت على الله كثير من الناس يزيدون في العبادة عبادة يزود يعني زمان كنا بنعاني زمان ما اعرفش الوضع ايه دلوقتي كنا بنعاني من الناس اللي بيأذنوا فيجي بعد الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آخر الأذان يقول بعدها شوية يقول اللهم صل على محمد ويفضل يقول ايه الصلاة على النبي يا عم بدعة الأذان بينتهي عند كلمة لا إله إلا الله يقول أنا عملت حاجة غلط بنصلي على النبي اه عملت حاجة غلط زودت في الدين انت ممكن تصلي العم- المغرب اربع ركعات ما يبقى خير لا ما ينفعش طب ممكن ايه شوف يجي واحد يقول لك دلوقتي الركعتين بتوع الضحى الرسول قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب 25 درجة طب بدل ما كل واحد بيصلي ركعتين لوحده ما تيجي نصليهم جماعة وصلاة الجماعة افضل وده احنا بنشجع بعض برضه بدل ما الواحد بيكسل ويمشي نصليهم جماعة لا يجوز بدعة البدعة زي ما الإمام الشاطبي بيعرفها يقول ايه هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى دي البدعة البدعة طريقة مخترعة في الدين ما عملهاش النبي كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت لما تيجي تعمل اي عمل شوف النبي عمله ازاي واعمل زي النبي ما عمل وراه زي ما صلى نصلي زي ما زكى نزكي زي ما حج نحج زي ما بينام ننام زي ما كل ناكل زي كل حاجة في الدنيا نعملها زي النبي ما عملها صلى الله عليه وسلم وانا قلت قبل كده لو احنا قلنا اللي عمله النبي نعمل زيه واللي ما عملوش النبي ما يلزمناش الكلام ده يزعل حد مفروض ما يزعلش حد يبقى لو جينا مثلا لأي عمل من أي عمل من الأعمال يجوا مثلا بعد الصلاة ويروح واحد طالع الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله والناس تقول سبحان الله ختام الصلاة جه هريدة يا عم بدعة يقول لك احنا عملنا حاجة غلط مش هي دي السنة الرسول كان بيعمل كده كان بيقول واحنا بنعلم الناس لا يجوز زي ما النبي عمل بالظبط احذر البدع والافتئات على الدين من صفات الضالين ايضا لبس الحق بالباطل انا دايما اقول ان احنا في زماننا اليومين دول عايشين في عصر اللخبطه فعلا الدنيا ملخبطه من اللخبطه انك تشوف حجاب من غير دين ودين من غير حجاب انك تشوف لحية على غير دين وتشوف دين من غير لحية لخبطة هي دي مسألة لبس الحق بالباطل هي دي اللي أنا بقول عليها كتير اللي من دول خلط الأوراق في لخبطة وربنا ما يرضيهش كده ربنا يرضيه ان يبقى الحق واضح الحلال بين ها والحرام بين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سورة آل عمران ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب يميز الخبيث من الطيب لازم يحصل التمايز مشكلة كبيرة في حياتنا لبس الحق بالباطل دي ودي نتيجة اختلاط المفاهيم والأفكار أو اختلاط الإرادات والآمال والهموم زي بقولك كده تلاقي لحية جميلة ولابس تيشيرت محزق وعليه كتابة بالانجليزي وبرنيطة وبنطلون ديرتي طب راكبين على بعض ازاي دول ازاي دين وخواجة ازاي الخطر اللي الظاهر ده انا انا بصور لك الظاهر اهو اللخبطه الظاهره ان يبقى حالق كابوريا ولحيه ولبس كده وبرنيطه كده اهي دماغه من جوه الدين ملخبط كده دايما يبقى عايز دنيا بس يلبسها صورة ايه صورة دين حد سمعنا امبارح لما كنا بنتكلم عن قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وهو جاله الجواب من ملك غسان فقلت كان يقدر لو واحد من اهل زماننا ده كان لبسها صوف دي قال لك اروح واشتغل في الدعوة الى الله وهو تبقى خدمة للدين برضه الراجل ما قدرش يخادع ويمكر الشاهد هنا اللي عايز اقوله ايه بص هم عملوا ايه عشان نجيب من الاخر قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قالوا ربك يقدر ينزل مائدة من السماء يقدر سيدنا موسى انزعج سيدنا عيسى ايه الكلام ده قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا لا لا لا ما نقصدش نريد ان ناكل منها ها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين لبسوها ايه توب دين مشكلة مشكلة كبيرة ومشكلة ضخمة انك تبقى عايز شهرة فتروح ملبسها ثوب دي زي ما قلت كده عايز لقب يقوم يلبس توب الدين عشان ياخد لقب شيخ بدل ما بيقولوا له يا حسنين يقولوا له ايه الشيخ حسنين لبس الحق بالباطل انا مش عارف عندكم وقت ولا لا لان كنت عايز استطرد في مسألة المائدة في مسألة المائدة ايضا في استطرادة وهي طلب المعجزات اصل كلمة هل يستطيع ربك ربك يقدر دي من جوه القراءة التانية هل تستطيع ربك يعني تقدر تقول لربنا بعض الناس بيتعامل مع ربنا بالمنطق ده يعني ايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طب اهو ارزقني بقى من حيث لا احتسب بيتعامل مع ربنا بالمنطق ده ضع يدك على الذي تألم من جسدك قل بسم الله ثلاثة طب ما انا مش هاخد النوفالجي اهو بسم الله ثلاثة اشوف بقى الصداع هيروح ولا مش هيروح ما ينفعش التعامل مع ربنا كده هو ده لبس الحق بالايه بالباطل شواهده كتيرة في حياتك انت عارفها في مواقف تبقى على باطل صرف انت عارف وتلبسها توب حق وتوب دين وتوب ديانة ان شاء الله لنا مزيد من التفاصيل في هذه القضية في اللقاء القادم احبكم في الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته